السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا آه، بفضل الله ده الجزء الثاني من آه، من التعليق على سورة الأنبياء يمكن الأسبوع اللي فات لما اتكلمنا على سورة الأنبياء قلنا هي سورة بتتكلم على العبادة وثواب أهل العبادة في الدنيا وقد إيه ربنا سبحانه وتعالى جعل أهل العبادة كرامات خاصة منه سبحانه وتعالى إليهم مباشرة وأنهم مهما وقعوا في هموم أو غموم أو كربات أو شدائد أو مشكلات أو صعاب أو أزمات فإن الله سبحانه وتعالى سيرفع عنهم هذه الأزمات وهذا الهم وهذا الغم ويكشف عنهم هذا الكرب ثم بعد ذلك يعطيهم عطاء وافرا عظيما جدا كل ده بسبب ان هم ما شاء الله كان لهم رصيد عالي جدا عند الله سبحانه وتعالى ما تنسوش ان الدرس اللي فات كان اسمه اشحن رصيدك اشحن رصيدك من الطاعه والعباده اللي تقربك من ربنا سبحانه وتعالى قلنا ان هو ده كان المحور الاساسي اللي بتتكلم عنه سوره الانبياء وكنت سبحان الله محتاج ان انا اكمل الجزء الثاني في نفس الحلقه الاسبوع اللي فات ان انا اتكلم طيب والناس ما شاء الله اللي اجتهدوا جدا في الدنيا في الطاعه والعباده الناس اللي كانت بتقيم الليل وبتقرا القران وبتذكر ربنا الناس اللي بعدت عن الذنوب وبعدت عن المعاصي الناس اللي كانت متلبسة بمعاصي هي كانت قريبة جدا من قلوبها ولد كان بيحب بنت ولد كان متعلق مش عارف بإيه الكلام ده وبعد ذلك سبحان الله تركوا ده لله سبحانه وتعالى قلنا في الدنيا ربنا سبحانه وتعالى بيعطيهم كما أعطى لداود وسليمان وبيرفع عنهم البلاء والهم والغم كما رفع عن أيوب وس- و- وزكريا ورفع كذلك أيضا عن إبراهيم ونوح و لوط وغيرهم من الأنبياء رضوان الله عليهم أجمعين وقلنا سبحان الله كان الأمر الجامع اللي صيرت كل هؤلاء الأنبياء إن ربنا سبحانه وتعالى قال في شأنهم وأدخلناهم في رحمتنا ليه؟ إنهم من عبادنا الصالحين لأنهم كانوا صالحين ربنا سبحانه وتعالى غمرهم برحمته رحمته دي اللي هي ما شاء الله يعني كانت في الدنيا رفع كربات إن هم يعطيهم في الدنيا وغير ذلك من صور رحمة ربنا سبحانه وتعالى طيب كانت متبقى لنا رحمة واحدة بس اللي هي رحمة الآخرة بقى اللي هي تفوق رحمة الدنيا بأضعاف كثيرة جدا جدا جدا رحمة الدنيا واحدة بس إنما رحمة الآخرة 99 رحمة الدنيا رح رحمة ربنا بينا جزء من ضمن آه، أجزاء كتير جدا من الرحمة اللي هي كانت جزء واحد من ضمن 100 جزء أما ال 99 فهي رحمات من ربنا سبحانه وتعالى متوالية بيكم إن شاء الله تبارك وتعالى إذا كنا بالفعل من أهل الطاعة من أهل العبادة من أهل إن إحنا نقول يا رب احنا بنبدا من النهارده صفحه جديده معاك عايزين نعرف رحمه ربنا سبحانه وتعالى بيكم في الجنه ان شاء الله احسبكم من اهل الجنه باذن الله ولا ازكي على الله احد إيه الناس اللي ما شاء الله اللي دايما بيكلمونا على التليفون او بيتواصلوا مثلا معايا على الصفحه على الفيسبوك ان شاء الله اللي دايما ما شاء الله يقول انا النهارده صليت قيام الليل بكذا وقرات قران قد كذا وذكرت ربنا كذا وعملت كذا ان شاء الله الناس اللي بفضل الله الواحد بيحس ان هو جنبهم حاجه قد كده ما شاء الله كتب الله ربنا يحفظكم عايز اقول رحمه ربنا بامثال هؤلاء ان شاء الله لان انا احسبهم باذن الله من اهل الجنه الناس اللي هم شحنوا رصيدهم جدا جدا جدا في الدنيا وان شاء الله يوم القيامه نشوف رحمات ربنا سبحانه وتعالى بيهم انا النهارده هقول آه، اول حاجه ربنا ذكرها في شانهم يوم القيامه في سوره الانبياء ان اول حاجه ان ربنا سبحانه وتعالى آه، طمأن قلوبهم وشرح صدورهم وطمنهم تماما ما تخافوش انتوا لا خوف عليكم ولا انتم تحزنون كل الناس فزع بس انتوا لا ودي أول حاجة ممكن نقابلها كده داخل سورة الأنبياء أو في أواخر سورة الأنبياء قال الله إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون عن النار لا يسمعون حسيسها صوت النار نفسه مرعب مرعب ولكن هؤلاء لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر فدي أول نعمة ربنا سبحانه وتعالى بيديها لنا وأول رحمة ربنا سبحانه وتعالى بيرحم بيها آه، أهل الطاعة وأهل العبادة في الجنة إن هم خلاص مفيش حزن مفيش هم مفيش ألم مفيش غم ممكن يصل إلى الصدور مفيش أي تعب نفسي ممكن يصيبنا في هذا اليوم لا ده احنا في أمن وأمان وبفضل الله ما عندناش أي مشاكل طب ده أنا كان عندي مشاكل كتير في الدنيا إن شاء الله مع أول غمسة في الجنة هتنسى كل حاجة يا ريت نركز بقى في درس النهاردة وبعد المقدمة السريعة دي نخش في صلب الموضوع أول حاجة ربنا هيديها لك في الجنة أو قبل الجنة بقليل كده في مراحل الآخرة إنك ما تخافش لا يحزنهم الفزع الأكبر يوم القيامة هو مش, ف... مش مش مفزوح مش خايف مش مرعوب لا يوم القيامة هو خارج من قبره ما شاء الله آمن مطمئن ودي أول نعمة ربنا بيديها للناس اللي في الدنيا شحن رصيدهم ربنا سبحانه وتعالى ذكر في أهل الجنة إن هو بمجرد ما يدخل إلى الجنة خلاص ذاق فيها طعم الفرح ما عادش فيه حزن ما عادش فيه رعب ما عادش فيه هلع ما عادش فيه آه، اي شيء ممكن ياثر عليا نفسيا قبل الكلام بقى على النعيم البدني لا لا لا ما عادش فيه حاجه هتاثر ابدا على نفسيتي قال الله سبحانه وتعالى في شان أهل الجنة أول ما يدخلوا إلى الجنة وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن خلاص ما عادش في حزن الجنة ما فيش فيها حزن الجنة ما فيش بهو- فيها بؤس الجنة ما فيش فيها حاجة انك تبقى قاعد في الجنة وانت زعلان او متضايق او مهموم او مهموم الجنة ربنا سبحانه وتعالى نزع فيها الهم والغم والحزن خلاص انت هنا فرحان وبس ودي أول رحمة من رحمات ربنا سبحانه وتعالى بهؤلاء قال الله تبارك وتعالى لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون مفيش سوء هيصيبك أبدا في الجنة ولا ولن يصيبك أبدا حزن يعني في الجنة خلاص الجنة للفرح بس سعادة وبس فرح وبس حزن آه، حزن ده كان في الدنيا حزن زمان لما آه، آه، اتظلمت حزن زمان لما مرضت حزن زمان لما الدنيا ضاقت بيك شوية إنما الجنة ما فيش فيها حزن ودي أول رحمة من رحمات ربنا بيكم إنكم في الدنيا لما كنتوا في الدنيا زعلانين جدا بسبب الام ممكن تصيبكم انكم ممكن مثلا ا- ا- الخوف يسيطر عليكم لان انتوا خايفين من ربنا سبحانه وتعالى او خايفين من لقاء ربنا سبحانه وتعالى كانت النتيجه ان ربنا سبحانه وتعالى يقول لك خلاص ما عادش فيه خوف النهارده النهارده انت امن مطمئن النهارده لا خوف عليهم ولا هم يحزنون انت النهارده قلبك ده لن يذوق طعم لا للخوف ولا للحزن ولا للهم ولا الغم انت النهارده مفيش نصب مفيش تعب مفيش الام حياه الالام خلاص كانت في الدنيا انما الجنه مفيش فيها اي مشكله ولا فيها اي الم طب تقولي ده انا ياما في الدنيا عانيت ياما في الدنيا تالمت ياما في الدنيا كانت عندي مشاكل هقول لك الجنه بمجرد ما هتغمس فيها غمسه مش بمجرد ما هتقعد فيها لا انت بمجرد ما هتغمس بس فيها غمسه هتنسى كل حاجه النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كما في صحيح مسلم من حديث انس يؤتى باشد الناس من اهل الدنيا بؤسا اكتر الناس كان أص- اصيب بالبؤس في الدنيا هم وغم يعني مثلا واحده طلقت ظلما وزورا وتزوجت وطلقت بعد ذلك ظلما وزورا وبعد كده ابتليت بمرض شديد جدا جدا جدا وبعد كده فقدت اقرب الناس اليها واحب الناس اليها وبعد كده يعني ابتليت مش عارف ايه بلاءات كتير جدا بعد كده انت بمجرد بس ما تتغمسي في الجنه غمسه انت هتنسي كل البلاءات دي كلها وانت يعني مهما ضاقت بيك الدنيا مهما فقدت من اولاد ياما عانيت معاهم من رحلات طويله جدا في المرض وبعد ذلك ماتوا بين ايديك ياما عانيت مع زوجتك ياما عانيت مع نفسك ياما ضاقت بيك الدنيا كنت أبأس واحد على وجه الأرض وسبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بأشد الناس يوم القيامة من أهل الجنة بؤسا في الدنيا أكتر واحد كان بائس في الدنيا بسبب المصائب والألام والشدائد اللي كانت موجودة عليه قال فيصبغ في الجنة صبغة يتحط في الجنة كده وفي رواية فيغمس في الجنة غمسة فيقول له الله تبارك وتعالى ربنا اللي يقول له ها هل رأيت بؤسا قط هل رأيت شدة قط فيقول لا يا رب ما مر بي بؤس قط ولا مر بي شدة قط احنا مستنيين دي ولكن احنا مش هننا لها إلا بطاعتنا وعبادتنا مش هننا لها إلا بقيامنا الليل مش هننا لها إلا بقراءة القرآن مش هننا لها إن احنا نكون متلبسين بمعصية ونقول يا رب علشانك احنا هنسيبها ورا ظهرنا مش هتنال اللذة دي إلا بكده عمرك في حياتك أبدا ما يذهب عنك الحزن أو الشقاء أو الهم أو الغم إلا بدي إنما في ناس تانية والعياذ بالله عمرها أبدا ما فكرت إن هي هتخش الجنة وهيزول عنها الحزن في ناس ما شاء الله يعني يعني كانوا حريصين جدا على اليوم ده كان خايف جدا من اليوم ده اليوم ده كان هيبقى مشفق جدا منه قال الله تبارك وتعالى في شأنهم إن كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم ناس كانوا في الدنيا خايفين من اليوم ده الناس اللي خافت دي سبحان الله جت يوم القيامة خلاص ربنا سبحانه وتعالى وقاهم من كل هذه الآلام وقاهم ربنا من كل هم ومن كل غم ومن كل شدة خلاص هو دخل الجنة حيث الحياة التي فيها نعيم لا بؤس فيها لا شقاء فيها لا حزن فيها لا ضنك فيها خلاص انت داخل للسعادة بس انت داخل للسعادة بس علشان كده كان إبراهيم التيمي رحمه الله يقول ينبغي لمن لم يشفق في الدنيا من لقاء الله ال- الإنسان اللي مش هيخاف في الدنيا من لقاء الله ينبغي لمن لم يشفق في الدنيا من لقاء الله عز وجل أن يعلم أنه ليس من أهل الجنة لأن من أعظم سمات أهل الجنة أنهم كانوا مشفقين قال الله تبارك وتعالى إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين ربنا سبحانه وتعالى بيقول للناس دي الناس اللي هي ياما تركت معاصي هي بتحبها جدا يعني ياما هو بقاله سبع ثمان سنين معاها بيحبها حب صادق ومع ذلك قالت لا لله وهو قال خلاص لا لله رغم ان هو صعب عليهم جدا هذا الامر ولكن قالوا يا رب علشانك احنا هنعمل كده الناس اللي خافت من ربنا سبحانه وتعالى فتركوا ذنوبهم ومعاصيهم اللي كانت محببه جدا لقلوبهم وقالوا لله سبحانه وتعالى سبحان الله دول يجوا يوم القيامه امنين مطمئنين ويخشوا الجنه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لا حزن ولا هم ولا غم ولا الكلام ده كله قال آه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تبارك وتعالى وعزتي وجلالي وعظمتي وكبريائي لا أجمع على عبدي خوفين ولا أمنين فمن خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة معنى أمنته يعني مش هيخاف يعني على الصراط مش هيخاف وهو واقف بين ايدين ربنا ما هوش خايف ده مطمئن وهو شايف الميزان والتطاير الصحف هو مش خايف خالص هو مطمئن انت بتخاف ربنا انت بالليل في جوف الليل لما خلاص محدش شايفك تماما انت بتخاف من ربنا بتقول يا رب انا لولاك لعصيته بتقول يا رب علشانك لن اعصي انت بتقول كده بتخاف من ربنا فمن خافني خافني في الدنيا امنته يوم القيامة سبحان الله يخشوا الجنة مفيش بؤس مفيش لقاء مفيش تعب مفيش عناء مفيش أي مشكلة تقابلهم قال النبي صلى الله عليه وسلم ينادي أهل الجنة ينادي أهل الجنة أو ينادى على أهل الجنة يوم القيامة إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا فيها أبدا أو نخشوا الجنة ينادى عليهم أنتوا لكم في الجنة إن, إن أنتوا تحيوا حياة طيبة لا تموتوا فيها أبدا وإن لكم أن تصحوا تكونوا أصحاء ما فيش عندكم أمراض فلا تسقموا فيها أبدا وإن لكم أن تنعموا فيها فلا تبأسوا أبدا يبقى إذا ما شاء الله أنت هتخش تحيا لا تموت انت مخلد في هذا كله ليه اصل انت شحنت رصيدك في الدنيا وبعد كده تخش مفيش امراض مفيش اسقام انت صحيح مليون في المية بعد كده وانك تنعم مفيش بؤس في الجنة مفيش بؤس في الجنة النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا الكلام ده لما ربنا سبحانه وتعالى مع اول نداءات لو تلاحظوا ان دي اول لحظات انت بتخش فيها الجنة بتتخطف بالنداءات دي ربنا سبحانه وتعالى ينادي عليك ها هل رضيت فتقول يا رب وما لي لا أرضى وقد بيضت وجوهنا أدخلتنا الجنة ونجيتنا من النار فيقول الله تبارك وتعالى اليوم أحل عليكم رضواني فلا أسقط عليكم أبدا تخيلوا واحد ربنا رضى عليه ممكن يحزن تخيلوا ربنا واحد ربنا رضى عنه ممكن في يوم من الأيام يبأس ييأس أو يبأس أو يصيبه هم أو غم أو ضيق خلاص هو ربنا رضى عنك أصلا وبعد كده ما شاء الله نداءات بسرعة وسبحان الله أول ما يخشوا ويذوقوا طعم النداءات دي ما شاء الله لا قوه الا بالله اول حاجه يقولوها بعد النداءات المتواليه دي يقولون الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن طب هم جوه هيبقى حالهم ايه انا مش هقول لك جوه هيبقى حالهم ايه ولكن انا هاخد اقل واحد منزله في الجنه علشان اقول لك يعني انت ممكن تكون منزلتك اعلى من كده بكتير بس اشحن رصيدك اشحن رصيدك بالقيام اشحن رصيدك بالقرآن اشحن رصيدك بالذكر اشحن رصيدك بالأدب اشحن رصيدك بالأخلاق اشحن رصيدك انك ما شاء الله تكون حسن الخلق مع الناس اشحن رصيدك بالبر اشحن رصيدك بصلة الأرحام اشحن رصيدك النهاردة لو مزعل والدتك انبس ايديها اشحن رصيدك بكده مزعل والدك انبس ايديه ما شاء الله لا كويس بالله تعالوا نشوف النهاردة قصة أقل واحد او اخر واحد يخرج من النار يخش الجنه علشان اقول لك هي دي رحمه ربنا باخر واحد رغم ان كان عنده ذنوب ومعاصي قد كده ومع ذلك الحمد لله ده اخر واحد خرج من النار ورايح على الجنه مباشره في صحيح مسلم ودي الروايه المعروفه المشهوره عندنا وهعقب عليها بروايه اخرى في قمه الروعه اقول لك ده ممكن يكون جزء من النصيب اللي ممكن ربنا سبحانه وتعالى يعطيه لك من الرحمات بس بشرط انك تشحن رصيدك في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم آه، ذكر ان موسى عليه الصلاة والسلام لما سأل ربه تبارك وتعالى عن ادنى اهل الجنة منزلة اقل واحد في الجنة هيبقى حاله ايه فقال له ي- يؤتى بهذا الرجل يوم القيامة يخرج من النار إلى الجنة فيقول الله تبارك وتعالى ادخل فيقول أي رب كيف أدخلها وقد نزل الناس منازلهم وأخذ الناس أخذتهم يا رب أخش الجنة إزاي ده كل واحد دخل المنازل دي كلها مشغولة بالناس وكل واحد أخذ من الجنة ما أراد ما عادش في حاجة في الجنة ليا فيها نصيب يا رب كيف أدخلها وقد نزل الناس منازلهم وأخذ الناس أخذاتهم فيقول ربنا تبارك وتعالى أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا تحب أن يكون لك ملك ملك من ملوك الدنيا فيقول بلى يا رب فيقول الله تبارك وتعالى لك مثله ومثله ومثله ومثله ومثله خمسة مثله ومثله ومثله ومثله ومثله أدي خمسة وعشرة أمثاله معه خلى بعض أهل العلم يقول ده خمسة في عشرة يعني خمسين ضعف خمسين ضعف ملك من ملوك الدنيا ملك ملك من ملوك الدنيا بعضهم قال لا ده خمسة ستة سبعة ثمانية لحد ما وصل عشرة لك عشرة أضعاف ملك ملك من ملوك الدنيا فسبحان الله ده ده أقل واحد دخل الجنة ده مصيره مصيره أول ما يخش الجنة في عند الطبراني والحاكم وابن أبي الدنيا تكملة بقى الرواية هنا النص الصح الصحيح اللي ثبت في صحيح مسلم في نص آخر صحيح بقى بيكمل لنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم قصة هذا الرجل تعالوا النهاردة نعيش مع هذا الرجل ونشوف ده ده ده دي رحمة من ضمن رحمات من رحمات ربنا سبحانه وتعالى بآخر واحد يخرج من النار داخل الجنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيقول الله تبارك وتعالى له الحق بالناس يلا خلاص انت ليك ملك قد ملك عشرة أضعاف ملك ملك من ملوك الدنيا فيقول الله سبحانه وتعالى الحق بالناس يقول له خلاص خش الجنة فينطلق فيرمل في الجنة واحد يا جماعة عيش معايا المنظر ده خلاص ربنا بيقول له انطلق خلاص خش الجنة دخل الجنة فيرمل فيها حتى إذا دنا من الناس أول ما يقرب من الناس ويشوف الناس رفع له قصر من درة أول ما يشوف القصر من درة يعني والنور بيشع من هذه الدرة فيخر ساجدا انتوا تخيلين واحد دخل جنة لسه عمال يتخبط يمين وشمال هو مش عارف أول مرة يذوق النعيم يا رب يا رب يا رب اجعلنا في الجنة أفضل من هذا الرجل مش زيه بقى أفضل من هذا الرجل بيقول فيدخل الجنة فيرفع له قصر من ضرة قصر القصر بتاعه من ضرة مجوفة لؤلؤة ما شاء الله يخرج منها النور فيخر لله ساجدا أول ما يشوف النور العظيم ده يخر لله ساجدا وهتضحكوا هو سجد ليه فيخر لله ساجدا فتقول له الملائكة وهي معاه ارفع رأسك ارفع رأسك مالك انت بتسجد ليه فيقول رأيت ربي أنا شفت ربنا النور العظيم ده ده ربنا سبحانه وتعالى فيقال له إنما هو منزل من منازلك لا ده مش ربنا ده دي ده ده أصل من أصولك أصل من الأصول بتاعتك فثم يلقى رجل وهو ماشي بقى أول ما عرف خلاص إن ده القصر يجري طالع يلحق القصر فرأى رجلا عليه نور واحد عليه نور شكله جميل في قمة الجمال ثم يلقى رجل فيتهيأ للسجود لسه جاي يسجد فيقال له ما مالك انت بتسجد ليه فيقول رأيت أنك ملك من أعظم الملائكة من قطر جمال هذا الملك بيقول أنا حاسس أن أنت ملك من أعظم الملائكة فيقال إنما أنا خازن من خزانك وعبد من عبيدك لا أنا مش ملك من الملائكة ده أنا خدام عندك ده أنا عبد من عبيدك أمال يا جماعة الناس اللي شحنت رصيدها في الدنيا بطاعات وعبادات هيكون حالها إيه وشايف واحد في قمة الجمال أنت مين آآ أنت, أنت ملك من الملائكة لا لا لا لا ده أنا عبد عندك ده أنا واحد من اللي هيشتغل عندك أنا خادم من خدامك عبد من عبيدك سبحان الله فينطلق أمامه ما شاء الله أنتوا متخيلين الراجل متخيلين اضطرابه شاف نور عظيم جدا سجد بيحسبه ربنا لا ده قصرك شاف واحد جميل جدا ده ملك لا لا لا ده واحد خدام عندك ده واحد من العبيد عندك سبحان الله فينطلق أمامه يطلع يجري والنبي شوف لفظ النبي يقول إيه فينطلق يرمل بيجري بيجري عايز يخش إيه ده إيه ده إيه الجمال ده فينطلق أمامه حتى يفتح يفتح له القصر القصر يفتح له فإذا هو درة مجوفة لؤلؤ مجوف درة مجوفة سقائفها سقف بتاعها وأبوابها ومفاتيحها منها سقفها لؤلؤ الجدران لؤلؤ الأبواب لؤلؤ تستقبله جوهرة خضراء مبطنة بحمرة لؤلؤ خضراء ده, ده حاجة مزينة داخل القصر بتاعه كده لؤلؤ خضراء مزونة مزينة بحمرة فيها سبعون بابا كل باب يفضي إلى جوهرة خضراء مبطنة كل جوهرة تفضي إلى جوهرة على غير لون الأخرى في كل جوهرة كل جوهرة يعني اللؤلؤة الكبيرة دي فيها جوهرة كبيرة كل جوهرة خضراء لونها جميل جدا كل جوهرة جواها أبواب تفتح الباب تدخل تلاقي زوجة من زوجاتك سبحان الله كل جوهرة فيها سرر سراير سراير وأزواج ووصائف خادمات وأدناهن حوراء عيناء أدنى واحدة فيهم واحدة من الحور العين جميلة جدا جدا جدا عليها سبعون حلة يرى مخ ساقها من وراء حللها إذا أعرض عنها إعراضة هو بيبص عليها كده يلتفت على التانية ويرجع لها تاني إذا أعرض عنها إعراضة ثم نظر إليها إذا أعرض عنها إعراضة ازدادت في عينه سبعين ضعفا من الجمال يا الله يا الله ازدادت في عينه سبعين ضعفا من الجمال عما كانت قبل ذلك وإذا أعرضت عنه إعراضة وهي لما تلتفت بس عنه التفاتة كده يزداد هو جمالا في عينها سبعين ضعفا عما كان فيقول لها والله لقد ازددت في عيني سبعين ضعفة وتقول له وأنت والله لقد ازددت في عيني سبعين ضعفة فيقال له أشرف بص فيشرف فيقال له ملكك ده كل ملكك ملكك مسيرة مئة عام ملكك تفضل ماشي فيه لمدة مئة سنة ينفذه بصرك قال لما سمع عمر هذا الكلام من من من عبد الله بن مسعود فقال عمر ألا تسمع ما يحدثنا ابن أم عبد يا كعب عمر أول ما سمع هذا الكلام اللي ممكن يبهرنا كلنا كما بهر عمر عمر بيقول لكعب بيقول له يا كعب أنت سامع عبد الله بن مسعود بيقول إيه ماذا يقول عن أدنى أهل الجنة منزلا فكيف أعلاها عمر اللي بيقول يعني إذا كان ده أدنى واحد في الجنة أمال أعلاها بقى يبقى وضع إيه أقل واحد ده حاله أمال بقى في ال- أعلى واحد الناس اللي هم بنقول عليهم ناس مخلصين ناس ربانيين ناس عاشوا في الدنيا على طاعة الله هيبقى حالهم ايه فقال قال فقال أبي بن كعب فقال كعب يا أمير المؤمنين هذا له ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر إن الله جل ذكره خلق دارا جعل فيها ما شاء من الأجو- الأزواج والثمرات والأشربة أنت عبد الله بن مسعود عمال يوصف لنا دي ذرة مجوفة فيها ياقوت أخضر مجوف بأحمر ده ان جبريل راى وجبريل قال للنبي والنبي قال لنا انما اعلى اهل الجنه منزله كعب بن مالك بيقول كعب سيدنا كعب بيقول هؤلاء أقوام خلق الله لهم دارا جعل فيها ما شاء من الأزواج والثمرات والأشربة ثم أطبقها فلم يرها أحد من خلقه لا جبريل ولا غيره من الملائكة ثم قرأ كعب فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين لي رب جزاء بما كانوا إيه يعملون يعملون العمل الرصيد اللي أنا شحنته في الدنيا ما شاء الله لا قوة إلا بالله هنا بقى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه ما يقدرش يوصف انت ربنا سبحانه وتعالى عمل لك ايه فادنى اهل الجنه منزله انا كد عقلي يطيش وانا بقرا الحديث حديث رواه الحاكم والطبراني وابن ابي الدنيا من حديث ابن مسعود وقال علام الالباني رحمه الله حديث صحيح ما شاء الله والله العظيم كاد عقل الواحد انه يطيش لما يسمع هذا الكلام ايه الجمال ده إيه أنا أضيع ده علشان شهوة ثلاث دقايق أنا أضيع ده علشان والعياذ بالله معصية من المعاصي أنا أضيع ده أضيع الخير ده اللي ربنا سبحانه وتعالى ينادي على هذا الرجل اللي اللي هو أدنى أهل الجنة منزلة يقول له أشرف فيطلع كده يبص كده من بعيد يقول له ملكك مسيرة 100 عام تفضل ماشي 100 سنة ما تقطعش الملك بتاعك وده أقل أدنى أهل الجنة منزلة أدنى أهل الجنة منزلة يبص للزوجة بتاعته من الحور العين يلتفت عنها للتانية الأولانية تزداد في عينه 70 ضعف من الجمال وخد بالك كل ما يلتفت هو عنده بقى كام زوجة كل ما يلتفت لواحدة التانية تزداد في عيني 70 ضعف من الجمال أنا أضيع ده كله علشان إيه إيه اللي يستاهل في الدنيا أصلا يضيع علشان الملك ده كله يعني إيه اللي في الدنيا يستاهل إنه يضيع علشان ده كله قارن بقى من ده قارن بين ده بين الحياة اللي فيها لا هم ولا غم ولا حزن ولا كآبة ولا شدة ولا ضنك ولا ولا قارن بقى بين كل ده وقارن بالناس تانية والعياذ بالله ما شحنتش رصيد في الدنيا ولا قدمت طاعة ولا عبادة ولا قربة ولا أي حاجة ولا أي حاجة قارن بين الناس اللي هي كانت ما شاء الله في الليل قيام في النهار صيام قراءة قرآن ما شاء الله لا قوة إلا بالله قارن بين دول وإن ده إذا كان ده أقل واحد يعني دول ما وصلوش يعني ده ما وصلهمش ابدا اقل واحد ده ما وصلهمش ابدا في طاعتهم ولا في عبادتهم ومع ذلك ده حاله امال الناس دي يبقى عند ربنا ايه احسبهم باذن الله تبارك وتعالى فيما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وقارن بالناس تانيين سبحان الله بمجرد بقى ما يجوا يوم القيامة والعياذ بالله من شدة لشدة ومن ضنك لضنك ومن هم لهم ومن غم لغم دخل النار يذوق فيها بقى طعم الغم الحقيقي قال الله تبارك وتعالى كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها كل ما يحب يخرج من الغم بتاع النار يرجع فيها تاني علشان كده النبي وضح لنا قالك اوعى تضيع ده كله علشان معصية معلش ايه معاصي السر اللي تضيع لي ده كله ايه الكذب اللي يضيع لي ده كله ايه ايه ايه إيه التباطؤ عن طاعه الله اللي تضيع النعيم ده كله إيه إيه يعني ايه اتباطؤ عن الطاعه يعني ايه اتباطؤ عن صلاه الجماعه يعني ايه اتباطؤ عن التصدق يعني ايه ابخل عن عن عن عن, عن طاعه ربنا سبحانه وتعالى ازاي اضيع ده كله قارن بين ده وبين واحد بقى فعلا بخل ولم يشحن له رصيد ولم يقدم عملا صالحا يلقى به ربه تبارك وتعالى دول بقى والعياذ بالله اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال فيهم ان هم دول بقى اللي هيذوقوا يعني ايه شده دول بقى اللي هيذوقوا يعني ايه مرار دول بقى اللي هيذوقوا يعني ايه بكاء دول اللي هيذوقوا يعني ايه بكاء بكاء الحسره والهم والغم والالم الناس دي بكائها الم بكائها ألم ليه لأن هم ما شحنوش رصيدهم زمان ما انشغلوش أصلا أنه في يوم من الأيام يقول أنا عايز أشحن رصيد أنا عايز أعمل أي طاعة قربني من ربنا سبحانه وتعالى هو مشغول مشغول والعياذ بالله ودي من أعظم العقوبات اللي ممكن يبتلى بها العبد يعني كما قال ابن القيم رحمه الله ومن أعظم العقوبات التي يبتلي يبتلى بها العبد آه أن يعرض الله تبارك وتعالى عنه يعرض الله تبارك أن يعرض الله تبارك وتعالى عنه فيشغله بما لا ينفعه فيبقى مشغول باللي مش هينفعه في حاجة مشغول بماتش مشغول ب- بمصارعة مشغول بمش عارف بصاحبته مشغول ب- ب- ب- بمسلسل مشغول مش عارف ايه تلاقيه شغل بما لا ينفعه ودي من أعظم العقوبات دول يجوا من القيامة والله العظيم بكائهم شديد بكائهم شديد لأنه ما فكرش في يوم من الأيام يشحن الرصيد دول اللي احنا خدناهم المرة اللي فاتت اللي قالوا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين دول الناس اللي خدناها في صوت الأنبياء الناس اللي تقول احنا احنا ازاي ازاي ازاي انشغلنا عن مقعدنا اللي في الجنة ده وازاي انشغلنا عن المقعد اللي في النار ده ازاي سيبنا مقعد الجنة ودورنا على مقعد النار ويبدأ البكاء في الحديث الحسن الحسن الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة وفي صحيح الجامع من حديث عبد الله بن قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمع الحديث ده إن أهل النار في النار لا يبكون أما إنه لو أجريت السفن في دموعهم لجرت أما إن دموعهم الدم الدم بيبكي دم احنا دايما نسمع هيبكيك دم بس مش هنشوفه مش هنشوفه الا في الاخره الناس اللي اثرت مع ربنا سبحانه وتعالى الناس اللي قدمت كل معصيه على ربنا سبحانه وتعالى هو ده اللي هيبكي دم, دم يوم القيامه هو ده بالفعل اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان ده هيبكي وبكاؤه مش بكاء آه، مش شويه بكاء ينزلوا يبلوا لا لا لا لا ابدا ده الدمع بتاعه من كثرته ممكن السفن تجري فيها والدموع دي مش دموع العين ده دم ليه؟ لأنه ضيع لأنه ضيع النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في حديث رهيب قال صلى الله عليه وسلم حديث من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أهل النار كل أهل الجنة كل أهل الجنة يرى مقعده من النار فيقول لولا أن الله هداني لولا أن الله هداني يعني الحمد لله أن ربنا سبحانه وتعالى هداني وما كنتش هنا فيزداد بهذا الكلام شكرا وما من أحد من أهل النار إلا ويعرض عليه مقعده مقعده في الجنة فيقول يا حسرتها على ما فرطت في جنب الله يا حسرتها على ما فرطت في جنب الله يا ريت نرجع للدنيا تاني هل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل ربنا يقول قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون كل حاجة انتهت قارن بين ده وبين ده وشوف يعني ايه المعصية اللي في الدنيا تستاهل انك تضيع كل النعيم ده علشانها صاحبنا داخل الجنة صاحبنا داخل الجنة آه مع أول قدم في الجنة بص لأرضية الجنة خلاف أي أرضية أرضية في قمة الجمال لما سأل اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أرض الجنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرضها ضرمكة بيضاء بيضاء جدا ملساء جدا زي الدقيق الناعم كده زي الدقيق شفت الدقيق ناعم ازاي وشفت بياض الدقيق عامل ازاي قال مسك خالص قال أهل العلم ده جمع النبي فيها ثلاث حاجات نعومة أرض الجنة شدة بياض أهل الجنة مش كده وبس والريحة الطيبة اللي تخرج من هذه الأرض اتفتحت له الابواب ودخل الجنه وبدا يشوف القصور ياه كان في النار من شويه نفسه بقى يتذوق ثمار الجنة نفسه ياكل بقى من ال... من النخيل والأعناب و- والزيتون والرمان الج- الحاجات الجميلة جدا دي أنا عايز آكل بقى هاكل إزاي قال الله تبارك وتعالى قبل ما تاكل بص على الشجر الأول يعني قبل ما تاكل بص على الشجر الأول قال الله سبحانه ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذوات أفنان عارفين يعني إيه ذوات أفنان؟ ذوات أفنان أي ذوات خ- غصون يعني عايزك تتخيل الغصون بتاعتها شكلها إزاي أنا هقول لك ده الغصن ودي ا- ا- الساق ودي الساق وشوف بقى الطعام هيبقى يجي لك إزاي فالغصن ذوات أفنان يعني إيه ذوات أفنان؟ ذوات ألوان طيبة يعني سبحان الله بعضهم قال غصون الجنة مليئة بالألوان يعني غصن مش عارف لون إيه وغصن لون إيه ده ليك مش كده بس وبعض أهل العلم كان كان يقول كما قال عطاء رحمه الله هذه الألوان إنما هي تنوع في أنواع الثمرات على الغصن الواحد يعني الغصن الواحد عليه كم هائل من الألوان من صنوف الطعام اللي ربنا سبحانه وتعالى أعدها لك ده ده الغصن بس ده الغصن بس طب الساق قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث عند الترمذي وابن حبان من حديث أبي هريرة ما في الجنة من شجرة إلا وساقها من ذهب يبقى الساق ذهب ايه ده ايه إيه الجمال ده ساقها ذهب الغصون عليها كل انواع الثمار اللي انت عايزها سبحان الله إيه وعند البيهقي وابن جرير ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اصولها اللؤلؤ إيه ال ال ال ال اللي بيسموها ايه اللي في بطن الأر- الجذور بتاعتها الجذور بتاعتها اللي في بطن الارض الجذور بتاعتها اصولها اللؤلؤ والذهب واعلاها الثمر يا سلام لؤلؤ في الارض ذهب وبعد كده الغصون بقى اللي مليئه بالثمار اللي من كل ما لذ وطاب وعند الحاكم من حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نخل الجنه جذوعها من زمرد اخضر معذرة الحديث موقوف على ابن عباس وقال الشيخ الألباني إسناده صحيح موقوف على ابن عباس من كلام ابن عباس قال نخل الجنة النخل في الجنة جذوعها من زمرد أخضر تخيل بقى الجذع كده زمرد أخضر وكربها الأصل اللي بيطلع منه بقى السعف ده وكربها ذهب أحمر أخضر وبعد كده ذهب أحمر وسعفها كسوة أهل الجنة ثمرها أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأليم من الزبد ليس فيها عجم احنا بنتكلم على نخلة بتطلع بلح البلح جواه ايه نوى لا ليس فيها عجم أي ليس فيها نوى علشان تاكل وما تشيلش النوايا علشان ما فيش أذى في الجنة أي أذى في الجنة ممنوع النوايا دي مش موجودة أصلا بل طب أنا عايز أكل هطلع على الشجرة لا لا لا تطلع ايه يا عم تطلع ايه الله يهديك النبي صلى الله قال الله تبارك وتعالى وجنى الجنتين دان جنى الجنتين يعني الثمر الجني اللي موجود على الجنة اللي موجود على الثمار دان قريب دان قريب اقول انت آه، آه، آه، يعني قريب مني أن- آه، ادنو مني ادنو مني قرب مني يعني بيقرب منه طب الثمر هو اللي بيقرب ولا انا اللي بقرب لا لا لا انت عليك ترتاح بس انت تعبت في الدنيا صح انت هنا ترتاح بس هرتاح بايه إيه الثمر هو اللي ينزل لك قال ابن عباس وبالله عليكم عيشوا مع الاثر ده بكل قلوبكم قال ابن عباس تدنو الشجرة الشجرة هي اللي تقرب حتى يجتنيها ولي الله يا رب نكون من أولياء الله يا رب نكون من أولياء الله تدنو الشجرة تدنو الشجرة حتى يجتنيها ولي الله إن شاء قائما وإن شاء قاعدا وإن شاء مضجعا لا يرد يده بعد ولا شوك خلاص مفيش حاجة انت ممكن وانت بتشد كده يعني ت- ايه اللي بيرد ايديك اصل هي بعيدة عنك شوية فتنزل ايديك او فيها شوك تيجي تمسكها كده تشوكك فتبعد ايديك فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا يرد يده بعد ولا ولا شوك وعن قتادة قال ثمار الجنة دانية إلى أفواه أربابها الناس اللي في الجنة ربنا بيقرب لهم الثمرات على بقك أنت نفسك تاكل إيه نفسك تاكل بإيه قريب جدا من بقك لا يشت... آه، آه، إن ثمار الجنة دانية إلى أفواه أربابها فيتناولونها متكئين فإذا اضطجعوا نزلت بإزاء أفواههم قدام بقهم ياكلوا أنت ما عليك في الجنة إنك ترتاح عن النص أنت تعبت في الدنيا انت ياما ابتليك ابتلاك الله تبارك وتعالى بالمرض وما كانش بيخرج من وجه الحمد لله رضا كل اللي يجيبه ربنا كويس هنا هترتاحي صدقيني جدا هترتاحي طب ه- عايزين نشرب نشرب ايه هقول لك دلوقتي بس قبل ما اقول لك انت هتشرب ايه وانت بتاكل كل اللي انت هتتمناه هيجي لك لحد عندك مش في الاكل وبس لا ده كل امانيك داخل الجنه ان شاء الله ربنا يحققها لك إيه إيه لهم ما يشاءون عنوان الدرس لهم ما يشاءون فيها خالدين كل اللي انت عايزه يجي لك لحد عندك في يوم النبي صلى الله عليه وسلم قاعد مع صحابه يقول له، انتوا لكم في الجنه كل حاجه هتعايزينها هتجي لكم في الجنه لحد عندكم فواحد منهم ما شاء الله كما عند الطبراني واحد كان بيحب ال- الخيل واحد بيحب الخيل طبيعته كده زي ما انت النهارده تحب جدا العربيات ما فيش عربيه تعدي من الشارع الا ما توقف عارف العربيه دي نوعها ايه العربيه دي نوعها كذا وصفاتها كذا وتشتريها كذا و... انت بتحب العربيات مغرم بالعربيات عايز حته كده بي ام الفئه السبعه خلاص لحد عندك جايالك عايز حته مش عارف بيقولوا عليها البورش ولا مش عارف ايه لحد عندك جايالك واحد من الصحابه بيحب الخيل جدا ف... والحديث رواه الطبراني باسناد قال عنه الشيخ الالباني صحيح من حديث عبد الرحمن بن سعيده رضي الله عنه قال كنت احب الخيل انا كنت بحب الخيل جدا فقلت يا رسول الله هل في الجنه من خيل هي الجنه فيها خيل ربنا هيديني في الجنه الخيل اللي انا بحبها فقال له ان الله اذا ادخلك الجنه كان لك فيها فرس شكله ايه الفرس ده شكله ايه قال فرس من ياقوت له جناحان تطير به حيث شئت فرس من ياقوت له جناحان تطير به حيث شئت واحد تاني قبل النبي يا رسول الله وانا احب الابل هي الجنه فيها ابل انا بحب الجمال هي الجنة فيها جمال ف... ده حديث بريدة فقام رجل فقال يا رسول الله وهل في الجنة من إبل فقال النبي صلى الله عليه وسلم عشان بقى يخلص بقى واحد يقول خيل واحد يقول غنم واحد يقول مش عارف إيه ف... وممكن الناس اللي هتيجي من بعد كده يقول أنا عايز كذا وعايز كذا مفيش خيل ولا إبل يعني أنا عايز حاجات أعلى من كده شوية فقطع النبي صلى الله عليه وسلم كل الكلام فقال فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن يدخلك الله الجنة يكن لك فيها ما اشتهت نفسك ولذت عينك كل اللي أنت عايزه هتاخده لحد عندك ان شاء الله حته عيون باذن الله تاخدها في الجنه زي ما انت عايز ان شاء الله امانيك كلها محققه ومجابه باذن الله تبارك وتعالى وعن ابي سعيد كما في صحيح كما في مسند الامام احمد باسناد صحيح من حديث ابي سعيد رضي الله عنه واحد بقى آه معلش حرم في الدنيا من الولد ربنا ما قدرلهوش ان هو يكون عنده ولد هو في الدنيا في الدنيا مش بيحب الولد عايز يكون له ولد وفي الجنه نفسه ان ربنا يديله ولد ربنا يديله ولد اسمع لهذه البشاره إذا صبرت واحتسبت عند الإمام أحمد في مسند بإسناد الصحيح من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتهى المؤمن في الولد في الجنة كان حمله ووضعه وسنه في ساعة واحدة كما يشتهي ها انت بقى قول لي بقى نفسك بقى ايه يبقى شكله ايه اه ابيضاني حاضر وايه كمان وعينيه خضراء ماشي وايه وشعر اصفر ومربرب كده ان شاء الله كما اشتهيت يكون لك الولد في ساعة واحدة حمل وولادة وبلوغ لحد ما يبقى شاب قوي زي ما انت عايز يكون ليك في الجنة كل ما هتتمناه هو ليك في الجنة ايه المعصية اللي تضيع كل ده بالله عليكم ايه المعصية اللي تساوي انك تضيع كل ده ان كل حاجة تتمناها تاخدها لحد عندك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه مسلم علشان ننقل نقطة ثانية في قمة الروعة متعلق بالجزئية دي انك وانت في الجنة كل حاجة عايزها خدها انت هنا مفيش حاجة اسمها تطلب حاجة ومش موجودة سبحان الله في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أدنى مقعد أحدكم في الجنة أقل واحد صاحبنا اللي احنا كنا بنتكلم عليه دلوقتي أقل واحد منزلة في الجنة يقول الله تبارك وتعالى له في الجنة تمنى ها تمنى فيتمنى وإيه كمان ويتمنى وإيه كمان ويتمنى ويتمنى حتى تنقطع أمانيه يفضل أنا عايز كذا وعايز كذا وعايز وعايز وعايز يفضل يقول أنا عايز عايز عايز وسبحان الله فيقول الله له هل تمنيت؟ فيقول بلى يا رب فيقول الله تبارك وتعالى له لك ما تمنيت ومثله ومثله دي زيادة من عند ربنا ليك كل اللي هتتمناها تلاقيه فبالله عليك هو خسارة انك تاخد ده كله بركعتين بعد الدرس بالله عليك هو خسارة انك تضيع مش خسارة مش خسارة انك تضيع ده كله بمعصية بالله عليك هو لو كل يوم ثبت لنفسك صفحة واحدة من المصحف مش كويس علشان تحصل ده كله كل اللي تتمناه يبقى بين ايديك مش كده وبس إيه انت إيه هو عمال يدور إيه القصر بتاعي فين القصر اهو يروح يبص على القصر حاجة من لؤلؤة مجوفة جميلة جدا هو ده بس القصر بتاعي لا لا لا بص إلى هذا البناء الآخر عينيه تلتفت للبناء الآخر إيه ده إيه ده ده ده بناء من ربنا سبحانه وتعالى ليك في الجنة ربنا غرس ليك هذه الكرامة في الجنة طب عملها لك إزاي كيف بنى الله تبارك وتعالى هذا اسمع للنبي صلى الله عليه وسلم احنا بنتكلم على صاحبنا اللي لسه خارج من النار داخل الجنة مش مش أصحاب العبادة والطاعة والقرب والقيام والصيام والقرآن احنا ما اتكلمناش لسه على دول ده دول لهم درس خاص ولكن احنا بنتكلم على أقل واحد النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند أحمد والترمذي النبي في يوم صلى الله عليه وسلم كان قاعد مع الصحابة فقال يا رسول الله حدثنا عن الجنة ما بناؤها شفتوا شفت الجلسه بتاعتهم كانت عامله ازاي مش فلانة عملت وفلان عمل لا لا يا رسول الله حدثنا عن الجنه ما بناؤها هي بنائها ايه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لبنة من ذهب طوبة من ذهب ولبنة فض- من فضة والاسمنت اللي بينهم الاسمنت اللي بينهم ايه آه، اسمنت طورة لا لا لا لا خالص خالص وميراثها المسك اللي يجمع بين الاثنين المسك ان شاء الله لا قوه الا بالله طب انا همشي على ايه يعني ده البناء ما شاء الله هي الارض في الجنه متسفلته بالاسفلت اللي ساعه الصيف من العربيات نقلت تلاقيه عامل كده لا لا لا الجنه مش كده ده ده في الدنيا انما الجنه ان شاء الله لا قوه الا بالله همشي على ايه المجاري اللي ضاربه هنا وهنا وهنا يا عم ده في الدنيا انما الجنه مش كده خالص الجنه مش كده خالص آه، همشي الاقي آه، آه، اعزكم الله البلاعه واقفه في طريقي ده في الدنيا الجنه مش كده بناء طوبه من ذهب وطوبه من فضه بينهم المسك والزعفران همشي على ايه حصباؤها اللؤلؤ والياقوت يعني حضرتك ماشي على لؤلؤ وياقوت التراب اللي موجود على الارض لؤلؤ وياقوت وترابها الزعفران ليه؟ علشان أول ما تبص تلاقي لؤلؤ وياقوت ده يبهر نظرك طب وترابها الزعفران يلفت قوي حاسة الشم عندك ما شاء الله كويس بالله يعني أنت ماشي في الجنة إن شاء الله ماشي في الجنة والنبي صلى الله عليه وسلم كما روى الطبراني والبزار من حديث أبي سعيد خلق الله الجنة لبنة من ذهب ولبنة من فضة وقال لها تكلمي البناء بدأ يتكلم بيتكلم يقول إيه طب بالله عليكم هسيبكم لحظة واحدة هاخد فيها بق مية بس بشرط تقولوا آه ممكن البناء اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقه من أجل أهل طاعته ممكن يقول إيه في ظن كده فكر طيب اسمع للنبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم فقال الله لها تكلمي بعد ما ربنا خلق هذه القصور قال لها تكلمي فقالت قد أفلح المؤمنون فقالت قد أفلح المؤمنون ثم قالت طوبى هذا منزل الملوك الملوك مش بتوع الدنيا اللي كانوا بيجمعوا على قلبهم قد كده لا لا لا الملوك اللي شحنوا رصيدهم من الطاعة والعبادة نقول لهم هذه منازلكم النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الجنة لقى قصر من الذهب الخالص بس مين ده؟ ده قصر لمين؟ واحد من قريش أنا من قريش لمين؟ آه، ده, ده العمر قصر من ذهب خالص يبقى قصر من لؤلؤة مجوفة طولها 60 ذراع في السماء قصر من طوبة ذهب وطوبة فضة قصر من الذهب الخالص وفي الصحيحين من حديث أبي موسى إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها في السماء ستون ميلة آه، والغرف الغرف اللي يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها الغرف اللي ربنا سبحانه وتعالى قال لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية غرف فوق بعض مبنية بعضها فوق بعض غرف جميلة جدا يرى ظاهرها من باطنها ده ولا الإزاز النقي جدا ما شاء الله لا قوة إلا بالله قال النبي صلى الله عليه وسلم الغرفة الغرفة الواحدة من ياقوتة حمراء أو زبرجدة خضراء أو درة بيضاء ايه ده يعني انا قاعد كده ابص على القصر ده اللي انا لما قرات قل هو الله احد عشر مرات بنى الله لي بيتا في الجنه ابص على القصر ده او ال- ال- الغرفه دي ياقوته حمراء ودي لان صليت 12 ركعه في اليوم من حافظ على 12 ركعه في اليوم الليله بنى الله له بيتا في الجنه ده بقى زبرجده خضراء وده بقى لانك ما شاء الله اصبت فصبرت ده ربنا جعل ليك بيت دي ضره بيضاء ايه الجمال ده وده بقى لانك كنت مداوم على قيام الليل قصر من ذهب طب وده قصر اخر طوبه من ذهب وطوبه من فضه طب ودي لؤلؤه مجوفه طولها 60 ذراع في السماء 60 ميل في السماء 60 ميلا في السماء ايه ده ده احنا لسه بنتكلم على ادنى اهل الجنه منزلا طيب آه عنده عمال يعني الخدم يعني البيوت دي كلها مش عايزه تتنظف وتتروق وفي خدام انا عايز حد يروح يجيب لي مثلا شويه ميه جيت اشرب ميه ما لقيتش في ميه جميل عايز حد يجيب لي ميه وحد يجيب لي مش عارف ايه وحد يجيب ايه وحد يجيب ايه انا عندي خدم يساعدوني في الكلام ده كله قال الله تبارك وتعالى في شأن خدم أهل الجنة إذا رأيتهم حاسبتهم ها ها لؤلؤا إيه إيه آه منثورة منثور يمين وشمال طب هم منثورين يمين وشمال ليه اسمع لهذا الأثر اللي اللي بتسمعه أنت لأول مرة في حياتك رواه ابن جرير والبيهقي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال إن أدنى أهل الجنة منزلة لسه بقول لك ده ده أقل واحد اللي لسه خارج من النار من شوية إن أدنى أهل الجنة منزلة من يسعى عليه ألف خادم اللي بيسعى حواليه بس ألف خادم كل خادم على عمل ليس عليه صاحبه ده مش عارف ليه وده لإيه وده لإيه وده لإيه ومفيش منهم اتنين على عمل واحد كل واحد على عمل مختلف مختلف علشان كده قال الله إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا إيه منثورا منثور ليه أصل كل واحد بيجيب لك حاجة كل واحد في عمل معين ياه قارن بين ده الناس بقى اللي بتصلي قيام الناس اللي محافظه على الصلاه في جماعه الناس ما شاء الله لا قوه الا بالله اللي كانت مشت في طريق المعصيه واحد كان مغني والحمد لله قال من النهارده انا اتوب انا اضيع ده كله علشان آه، آه، مش عارف ايه لا لا لا, لا. واحد واحده كانت في معصيه وقالت لله خلاص انا هسيب ده قارنوا بين ده وبين واحد بيوته مليانه عقارب ومليانه تعابين والعياذ بالله هي دي بيوت مين ده دي بيوت كل ناس ما شحنتش رصيدها في الدنيا كل ناس قصرت في طاعة الله سبحانه وتعالى في الدنيا بيوتهم في النار مليانة عقارب وتعابين أيوة مع- مليانة عقارب وتعابين التعبان طوله قد إيه لا ما, ما تتخيلش طب العقرب يعني كده لا لا لا ده حاجة ضخمة جدا طب إيه المشكلة ما هي لاسعة وهتنتهي لا لا لا ما ينفعش نتكلم على النار كده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث صححه الشيخ الألباني في صحيح الج... في صحيح الترغيب وفي السلسلة الصحيحة من حديث عبد الله بن الحارث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في النار لحيات أمثال أعناق البخت يلسعن اللسعة يجد الإنسان حموتها أربعين خريفا شفت رقبة ال رقبة ال- ال- الجمل شفت رقبة الجمل التعبان تقريبا سمكه كده في سمك رقبة الجمل حاجة ضخمة كده طول يا الله يلسع الإنسان في بيته في النار ما هو برضو النار فيها بيوت يخش بيته يلاقي فيها مثل هذه التعابين النبي يقول يلسعه اللسعة يلسعه لسعة يقرصه القرصة يظل يجد حرارتها وألمها أربعين سنة ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم انا عارف الاحاديث النهارده كتير و- وغريبه علينا بس بفضل الله كلها من السلسله الصحيحه وصحيح الترغيب والترهيب للشيخ الالباني رحمه الله إيه إيه إيه إيه التعبان يلسعه لسعه قارن بين كل النعيم اللي فيه اهل الجنه الان اللي شحنوا رصيدهم في الدنيا وبين دول يخش بيته او ما يخش بيته في النار والعياذ بالله يت- يتسلط عليه ثعبان يلسعه اللسعه يلسعه بس مجرد لسعه كده والعياذ بالله يجد الم هذه اللسعه 40 سنه 40 سنه بيتالم قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن فيها عقارب وفي نفس البيوت دي عقارب وإن فيها عقارب أمثال البغال مش عقرب صغير كده ولا كده ولا كده ده زي عزاكم الله زي البغال العقرب الواحد أمثال البغال يلسعه أحدهم اللسعة يجد ألمها أربعين خريفا أربعين سنة ليه؟ أصل ضيع هو ما شحنش أبدا رصيد له في الدنيا فبالتالي ده كان مصيره احنا مش عايزين نكون كده احبابي احنا فعلا مش عايزين نكون كده اخاف ان احنا نكون كده عشان كده بقول لك شد حيلك شد حيلك في الطاعه شد حيلك في العباده شد حيلك في القرب من الله سبحانه وتعالى طيب عايزين نشرب بقى هي الجنه فيها شراب شراب الجنه هنشرب فيها ايه ايه الحاجات اللي هنشرب في الجنه مثل الجنه التي وعد المتقون فيها انهار من ايه لبن وعسل وماء وخمر اربع انهار ما شاء الله لا قوه الا بالله انا هروح بقى النهر كده الاقي هنا الطين وهنا الناس راميه زباله و... وناس هنا لا لا ده ده في الدنيا ده في الدنيا وعربيه الصرف الصحي بتنزل في ال... في, في نهر النيل لا ده في الدنيا انما الجنه خلاف كده خالص طب آه، احنا عندنا النهر كده على اليمين على الشط من هنا ومن هنا زباله طب هي- في الجنة هيبقى ايه هنا في طين في الأرضية طين طب هناك ايه وهناك هو برضه هناك النهر كده آه، حاجة محفورة كده لا لا لا خالص لا لا مسألة مش كده خالص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روى ابن أبي الدنيا من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تظنون أن أنهار الجنة أخدود في الأرض أنتوا بتظنوا أن أنهار الجنة حاجة محفورة في الأرض كده تظنون أن أنهار الجنة أخدود في الأرض قالوا بلى يا رسول الله قال لا والله إنها لسائحة على وجه الأرض بتجري على وجه الأرض كده مش محفور لها في الأرض إحدى حفتيها إحنا كنا زبالة هنا وزبالة هنا في أنهار الدنيا لا حفتيها اللؤلؤ والأخرى الياقوت على الطرف ده لؤلؤ وعلى الطرف ده ياقوت وطينه المسك الطين مسك آه، سبحان الله وعند ابن ماجه والترمذي من حديث عمر أن النبي صلى الله ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكوثر نهر في الجنة حافتاه من ذهب الحافتين من ذهب وفي رواية حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف تخيل النهر اهو قباب اللؤلؤ المجوف على لؤلؤ لؤلؤ لؤلؤ مجوف ده لهم قباب اللؤلؤ المجوف مجراه على الدر والياقوت بيجري على الدر والياقوت تربته أطيب من المسك ماؤه أحلى من العسل وأبيض من اللبن تخيل إن ده يكون شرابهم إن ده يشرب من الماء والعسل والخمرة و- والعصائر كل ما تشتهي نفسك على النقيض على النقيض ايه هو في على نقيض اه في على النقيض ناس ضيعت في على النقيض ناس فرطت في على النقيض ناس قالت يا رب انت اخر حاجه في حياتنا انا اهم حاجه قاعد طول الليل في المخدرات وطول النهار نايم وطول الليل على شات مع البنات وطول النهار علاقات مع البنات على الفيسبوك وطول النهار مش عارف على ايه في ناس ضيعت في الدنيا في ناس ضيعت في الدنيا ناس ياما اتعرض عليها عمل خير قالت لا احنا مش عايزين في ناس اتعرض عليها الكلام ده و... اتعرض عليها الطاعه وقالت لا وهي مغمورة في معاصي الله سبحانه وتعالى ناس ما بتفوقش من المعاصي ناس بتطلع من معصية لمعصية ناس بتفكر وتخطط وتدبر ازاي تتلذذ بالمعصية كانت في ناس كده الناس دي هيشربوا ايه والعياذ بالله حميم وده لهم درس خاص انا ممكن اقف مع كلمة الحميم بس في, في الاخرة بس حبيب بس وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه هو بس مش هيشرب بقى اللبن والعسل والكلام ده لا لا لا ده هو بمجرد ما هيقرب له بس الحميم في النار والعياذ بالله الدخان اللي طالع من الحميم يحرق وشه يشوه وشه وإن يستغيثوا عايزين نشرب أي حاجة آه، شوية مية شوية مية وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه وشه يتشوى ب- ب- ب- ب- ب- بال- بالدخان اللي طالع من من من من, من الإناء امال امال لو شرب الوضع هيبقى ايه امال لو شرب الوضع هيبقى ايه عارف لو شرب عايز تعرف وضعه ايه اسمع كده ربنا سبحانه وتعالى يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من مقامع من حديد في سوره الحج يعني ايه تعالوا نشوف النبي وهو بيفسر الايات دي فسرها ازاي بس بعد ما صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم والحديث صححه الشيخ الالباني في السلسله الصحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الحميم لا يصب انت مش عايز ميه خد ان الحميم لا يصب من فوق رؤوسهم فينفذ الحميم الحميم لما يتصب من فوق رؤوسهم والعياذ بالله يقعد- الحميم ده يخترق يخترق اجسادهم لا- حتى يخلص الحميم ده ينزل يخلص الى اجوافهم ينزل إلى البطون والعياذ بالله يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود حتى يخلص إلى جوفه فيسلت ما في جوفه يسقط كل حاجة موجودة في الجوف حتى يمر من قدميه لحد ما يخرج كل ده من قدميه يبقى اتصب كده الحبيب نزل والعياذ بالله نزل بيحرق في الجسم وفي الجلد لحد ما يوصل في الجوف ياخد كل اللي في الجوف ويفضل الحميم نازل على الجسم يشوه الجسم كله يصب من فوق رؤوسهم الحميم احنا ليه نعرض نفسنا لكده ايه السجاير اللي تخليني ممكن اوصل في يوم من الايام لحاجه زي كده ايه المعاصي ايه الفيلم اللي ممكن اشوفه يوصلني لحاجه زي كده ايه الكليب اللي ممكن في يوم من الايام يوصلني لحاجه زي كده ايه الاغاني اللي ممكن في يوم من الايام توصلني لحاجه زي ايه البنت اللي ممكن في يوم من الايام توصلني لحاجه زي كده اضيع انهار الجنه علشان اروح يصب من فوق رؤوسهم الحميم يسهر بما في بطونه والجلد انت بتفكر ازاي احنا بنفكر ازاي يا شباب بنفكر ازاي الناس اللي قضوا حياتهم كده انتوا بتفكروا ازاي بالله عليكم راجعوا ربنا راجعوا نفسكم وارجعوا ربنا سبحانه وتعالى احنا مش حمل ده صدقوني والله ما احنا حمل ده ابدا انا خايف عليكم والله العظيم كلامي ده آه، هي رساله من اخ مشفق عليك بيحبك عايز ليك الخير عايزك تكون في الجنه في الجنه تشرب من نهر الكوثر اللي يسقيك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه يسقيك من شراب من النهر الكوثر احلى من العسل واطيب اطيب من العسل وابيض من الثلج وابيض من الورق حاجه ما فيش بعد كده ايه ده احنا احنا ع- بنوزن الامور ازاي يا جماعه لازم نرجع لازم نفوق يا جماعه يعني احنا احنا لسه ما انتهيناش من رحمه من رحمات ربنا باخر واحد يخرج من النار رايح الجنه هو بيقولوا لي للاسف الوقت انتهى هيتبقى لنا طبعا الحور العين اللي ربنا اعدهم انا اولادي هيكونوا فين انت كلمتنا على نعيم الشخص انا زوجتي فين اولادي فين الحور العين وبعد كده نتكلم على اعظم نعيم اهل الجنه لما يشوفوا ربنا سبحانه وتعالى للاسف الوقت سجلنا مننا سريعا ولكن ان شاء الله نكمل باذن الله اثر عبادتك أثر طاعتك ولكن في الآخرة ولكن في الآخرة من خلال سورة الأنبياء أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد الدرس الجاي أهم درس في حياتنا كلها متعلق برؤية ربنا سبحانه وتعالى إيه أنت هتراه وهتشوفه وهتقعد معاه وهتكلمه كمان وهو هيكلمك يا ترى إيه اللي ممكن يوصلني لكده دلوقتي حالا حالا حالا هقول لك والسلام عليكم ورحمه الله قوم اتوضى وصلي ركعتين لله برضه بصوره الانبياء ان شاء الله تداوم كده على القيام ان شاء الله ربنا يرزقك هذا الامر وباذن الله تبارك وتعالى الاسبوع الجاي نكمل آه، اثر الطاعه على العبد في الاخره ان شاء الله وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك
رحلة العمر الطويلة منحة الله